رب لاجل النبي استرنا ما تفضحناش ولا يبقى بينا احد ظالم ولا غشاش الدنيا دي مدرسة والعلم مش ببلاش يا رب عشمان في كرمك وجيت بابك وانا خايف اديني لاجل النبي اديني لاجل النبي من رحمتك نايم يا مطلع على العباد ولا تخفي عليك خفيات جيتلك بقلب سليم ونية الصفيات جيتلك بقلب سليم ونية الصفيات الدنيا فيها وفيها وفيها ناس خاينة الدنيا فيها وفيها فيها ناس خاينة وناس وافية وناس بتضحك لناس وناس بتضحك لناس وقلوبها مش صافية وناس ملاها الطمع وجايب لها الكافية وناس ملاها الطمع وجايب لها الكافية عمالة تنهب وتجري ورا الفلوس حافية وناس غلابة يا دوب طايلة اللقمة بالعافية الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب اجعل صباحنا خير يا رب يا رب اكفينا شر الغير يا رب يا رب اكفينا شر العين يا رب يا رب ابعد عنا الحسود يا رب يا رب ملناش معين إلا يا رب يا رب فك عنا الكرب فك عنا الكرب فك عنا الكرب ملناش معين إلاك ملناش معين إلاك يا رب يا رب ارزقنا يا رزاق يا رب يا رب ده انت المعين لينا يا رب يا رب عدينا على الإيمان عدينا عدنا يا رب يا رب من المرض اشفينا من المرض اشفينا يا رب من المرض اشفينا من المرض اشفينا يا رب يا رب رحمتك اللي عليك رحمتك اللي عليك رحمتك اللي عليك يا ربي انت القوي على كل واحد اتغر قويني على الايمان ولا يوم في نفسي اتغر ونور بصيرتي يا كريم واكفيني شر الشر أصفي بابك وبابك ملوش بواب للي قال من قلبه التوبة يا تواب للي قال من قلبه التوبة يا تواب يا خسارة على اللي شاف وعمره ما تاب يميت خسارة على اللي شاف وعمره ما تاب وكفينا شر العين والحسود لو بص واللي يجيب في سيرتنا واللي بعينه يبص وكفينا شر الحاقد واللي ماشينا على غش واحسن ختامنا يا كريم فوضنا بيك الامر واهديني فوسنا ولا يوم في نفسنا نتغر يا اقوى من كل قوي غواب الشيطان والضر والامر لك وحدك يا مسبب الاسباب يا ربي مالي سند غيرك ولا لي جاه يا عالم بحال عبدك قبل ما يقول إياه. يا رب يا ربي مالي سند غيرك ولا ليك يا عالم بحال عبدك قبل ما يقول يا يكفيني شر نفسي وقدرني على الخير ويوم القيامة عملي بيميني قلقان هو الله هو الله الملك القدوس السلام المؤمن الأول الآخر الظاهر الباطن المحيي المميت المميت الخافض الرافع الواجد الماجد الخالق المتعال الستار الوهاب التواب التواب السميع البصير القوي المتين الغفار القهار الودود اللطيف الحق النصير البر الكريم ذو الجلال والإكرام المحسن البديع العاطف المانع النافع المضر الشافي العافي الرزاق الحليم الصبور العليم الباعث الكبير يا يا يا ملك الملوك سبحانك اعلم يا ابني ادم بان كل شيء محسوب واللي انكتب لك يا ابني ادم ما فيش منه هروب ومهما كان الحذر ما يمنع المكذوب اعمل الخير يا ابني ادم ما دايم خير عملك هتاخد اجمع ده كفنك ملوش ديون صلي صلي على الحبيب على الشفيع على المختار على المصطفى صلي صلي على النبي على النبي يا قلبي صلي على الملك يا قلبي صلي على اللي المسكين النفاح دي صلاته بتجلي القلب وبتشفي كل جراح من حبي فيك يا نبي بقيت انا مداح لفيت بلاد وبلاد لفيت بلاد وبلاد وفي الدنيا بقيت سواح يصلي على النبي دي صلاته زادي ومكسبي نفسي ازورك يا نبي ده حبك منايا ومطلبي نفسي ازورك يا نبي ده انت منايا ومطلبي الفين صلاة الفين صلاة الفين صلاة عليك يا نبي قلت الشفاعة لأمتك كنت أمين في دعوتك نلت الشفاعة لأمتك كنت أمين في دعوتك يوم القيامة تشفع لنا وتقول يا ربي أمتي يوم القيامة هتشفع لنا وتقول يا ربي أمتي ألفين صلاة ألفين سلام ألفين صلاة وألفين سلام ألفين صلاة عليك يا نبي يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي الفين صلاة والفين سلام الفين صلاة والفين سلام الفين صلاة عليك يا نبي يسد ايه الندم بعد الاوان ما يفوت يسد ايه الندم بعد الاوان ما يفوت وانت كده في غفلتك ويفاجئك ملك الموت مش هتقدر تهرب منه لو كنت في بطن الحوت اعمل حساب اخرتك اعمل حساب اخرتك وسيبك من الدنيا الدنيا فانية يا فاني ونفسك علينا معدود نفس توب يا أمارة توب يا نفس توب يا نفس توبي وكفاية اللي جرالي وكان كتير صرعتك يا نفسي ويا ريت اللي جرى ما كان يا نفسي توبي وكفاية اللي جرالي وكان كتير صواتك يا نفسي ويا ريت اللي جرى مكان صواتك على النميمة وسيرة فلانة وفلان صواتك على النميمة وسيرة فلانة وفلان وعلى الطمع غويتيني على الطمع غويتيني والشر والعصيان بعد عزي انا شفت ذلي ويا جواد وبعدي ما دقت العسل دقت المرار الوان سمعت هاتف قلبي فوق واصحى يا غفلان كله سلف ودين وكما تدين تدان
لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن ولو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن ولو العالم حلو يبقى الادب احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الحرام يغني يبقى الحلال احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الحرام يغني يبقى الحلال احسن لو الحرام يغني يبقى الحلال احسن لو المال سندك يبقى الشرف احسن لو المال سندك يبقى الشرف احسن والكلمة ساعة الغضب انساها يكون احسن والكلمة ساعة الغضب انساها يكون احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن لو العلام حلو
الادب احسن ولو الحرام يفديك يبقى الحلال احسن ولو المال سندك يبقى الشرف احسن والكلمة ساعة الغضب انساها يكون احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن يا رب يا رب انت العادل يا رب يا رب يا رب يا رب انت العادل يا رب يا رب انت العادل بشكو اليك بشكو اليك وانا المظلوم ظلموني ظلموني أعز الناس يا سامع دعاء المظلوم ويا ما تحملت الأسى وعمري ما شكيت ولا يوم وعمري ما شكيت ولا يوم رفعت ايدي اليك رفعت ايدي اليك يا حي يا قيوم انت جاهي وسندي وناصري مظلوم شعورك ايه شعورك ايه شعورك ايه احساسك ايه شعورك ايه احساسك ايه شعورك ايه شعورك ايه عيني عيني على الأم وحناني الأم عيني عيني على الأم وحناني الأم لا خل ولا عم هيشيل الهم من غير الأم حالنا يضم عيني عيني على الأم عيني عيني على الأم من بعد أمي أنا ملقتش حد يوعيني فين لما كانت تقول لي يا ضنايا يا نور عيني كانت تسهر الليل بالبرد تغطي اقول لها عطشان يا امي اسقيني قلبي على امي حجر اقدر يا عيني وحياة مقامي وحبيب النبي شفيع الأمة وضميري أنا الشغف وهي بمية اللي بحنانها بتسقيني أمك أمك أمك أمك أمك أمك اوعى تنسى أمك أمك أمك أمك مين حيشيل همك مين حيشيل همك مين راح يمسح سمعك مين هيحس بألمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك مين هيقول لك مالك مين هيقول لك مالك مين يهمه حالك أمك أمك أمك أمك أمك أمك مين هيقول لك مالك مين هيهمه حالك قول لي مين غير أمك أمك أمك أمك مين هيسمي عليك ويمسح سمع عليك مين راح يسأل فيك قول لي مين غير أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك مين يتمنى لك الخير مين اللي بيدعي كتير مين بيتمنى لك الخير مين اللي بيدعي كتير قول لي مين غير أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك قول لي مين غير أمك أمك أمك أمك مين اللي قلبه عليك مين اللي قلبه عليك مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين خاف عليك مين قول لي مين غير امك امك امك امك اوعى تزعل امك اوعى تغضب امك امك امك امك مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين خاف عليك مين مين مين مين يا قاسي مين مين يا ظالم مين مين مين مين قول لي مين غير امك مين اللي ليك بتحب مين علمك الحب مين اللي ليك بتحب مين اللي علمك الحب من طيب في القلب من اللي ليك بتحب من علمك الحب الحب الحب الحب الحب يا عيني على الحب من علمك الحب من طيب في القلب قول لي من غير امك امك امك امك مين هتكسب رضاك مين شفت الهنا ويانا مين هتكسب رضاك مين شفت الهنا ويانا مفتاح الجنة معانا قول لي مين غير أمك أمك أمك أمك قول لي مين غير أمك مين مين مين مين مين مين مين هتكسب رضانا من شخص الهنا وياك نساك امك اوعى تنسى امك يا ماما يا رب زادت ذنوبي وجايلك تسامح ظلمت نفسي بنفسي وراجع لك تسامحني إبليس غواني ورماني على الشر سامحني سامحني وارحمني يا رحيم يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وارحمني يا رحيم ابليس جواني ورماني عالشر سامحني و... ابليس جواني ورماني على الشر سامحني وارحمني يا رحيم ودخول القبر سامحني ووقت التراب ما يضم على عظمي سامحني والهمني وقت الحساب انطق بتوحيدك وحياة حبيبك محمد يا كريم تسامحني طبيب معايا جرح احتار الاطباء فيه يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب المباني يا داوى غالي يا طبيب المباني يا داوى داوى غالي طبيب معايا جرح احتار الاطباء فيه وبقالي سنين يا طبيب مش عارف علاج ليه اكشف عليا يا طبيب طبيب معايا جرح احضر الاطباء فيه وبقالي سنين يا طبيب مش عارف علاج ليه كشف عليا الطبيب وقال اسمع هقول لك ايه ده وقت زور النبي ده وقت زور النبي المصطفى الهادي محلى جمال النبي يا قلبي صل عليه يلا بينا يلا على نبينا يلا يلا بينا يلا على نبينا يلا نحكي ونزور رسول الله يلا بينا على طول نزور الرسول يلا بينا على طول نزور الرسول ده القلب مشغول بحب حبيب الله يا سلام يا سلام على المقام يا سلام يا سلام على المقام رفرف يا حمام بأمر الله عالمنا وعرفات هنلبي بالدعوات عالمنا وعرفات هنلبي بالدعوات ونرمي الجمرات الله الله والصفا والمروة فيها العليل يروى والصفا والمروة فيها العليل يروى ومقام إبراهيم ده خليل الله طفنا ودعينا كبرنا ولفينا طفنا ودعينا كبرنا ولفينا وفتحنا حجينا والله الله طفنا ودعينا كبرنا ولفينا طفنا ودعينا كبرنا ولفينا حبايبنا اصحابنا وقرايبنا عقبال حبايبنا اصحابنا وقرايبنا لما يزوروا السين ويقضوا فرض الله حققنا املنا ورجعنا وصلنا حققنا املنا ورجعنا وصلنا عقبال العودة ونحب بيت الله فين العدل فين العدل يا أساس مجيد يا ابن الحسين يا مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين شهيد كربلاء صابر على البلاء سيد الشهداء سيد الشهداء يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين أبا العالمين أبا العالمين أبا العالمين أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي شيخ العرب يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا أبا العينين يا سيدي إبراهيم يا أبا العينين يا سيدي ابراهيم يا ابا العينين يا سيدي ابراهيم يا قاضي الشريعه يا الى النجاه يا قاضي الشريعه يا الى النجاه يا إله المدد يأممنا يا كنسي يا سيدة عيش يا سيدة زينب من كاس حنانك بشرب يا بنت الإمام يا بنت الإمام يا بنت الإمام يا سيدة زينب يا سيدة زينب تسقي العيون يا نصر المظلوم ما تسقي العيون يا نصر المظلوم يا أم الزاهدات يا أم الزاهدات يا مهبط الرحمات يا مهبط الرحمات يا أم الزاهدات يا باب الرجاء نفيسة العلماء يا باب الرجاء نفيسة العلماء نفيسة العلماء نفيسة العلماء يا قطب الصعيد فرد يا بطيء يا قطب الصعيد واقبل يا بوتيك يا عارف بالله واقف عليك يا سلام يا سلام على المطار يا سلام على المطار رفرف يا حمام رفرف يا حمام حول المطار علمنا وعرفات علمنا وعرفات علمت بالدعوات عالمين وعرفات عالمين وعرفات علمت بالدعوات نرمي الجمار نرمي الجمار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله علينا أيها المبعوث فينا اتبع الأمر المطاع أيها المبعوث فينا اتبع الأمر المطاع استشرفت المدينة مرحبا يا خير ناس أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد أشرقت البدور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد أشرقت البدور مدد يا مدد لله المدد لله المدد يا سيدنا الحسين مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله